عليك هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك إن قلت نسيتك همسة أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يا علي لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي اكذب عليك انا اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مري وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مري وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مري وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مري وانا راسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطيب قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد توعدني وطيرة طير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي أجمل شيء إن أنت كل حالي توعدني وطيح قبل المواعيد الفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني وطيح أطير قبل المواعيد الفرحة عيد قبل العيد وطئك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما الايده لوحده ايد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب فيك والدنيا فيك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعد وطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد توعدني وطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد لوحده يقيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه والطريق اللي وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بري وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بري وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بري وانا لسه عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول يا حبيبي كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعك ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعي ونتقابل ونتكلم جوا بنقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش للقلب لكن برضه بنقول حبيب صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم جوا بنقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم فوق خد الليالي دموع بتسأل إيه جرى لينا شموع على ما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا اه شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وده كله وملناش إلا بعدنا دي جنة نار بتجمعنا ليالينا وده كله وملناش إلا بعدنا دي جنة نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا فين وصبحنا فين واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا فين وصبحنا فين واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا فين وصبحنا فين واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا فين وصبحنا فين واختار لي بر وانا نفسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي وانت حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدبي القلب قبل العيد عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني على هبتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداية القلب قبل الإيد عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني على هبتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداية القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوتنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب مننا ساعتين نحلك يا منين ولا غمض عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمض عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه شبابه قام لصباه عيني يا عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام من الايد بقى شيء علينا جديد اه غير اللي كان بتهبي القلب قبل الليل عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالبيت بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداخلي القلب يا بنتي الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب لا مننا ساعتين نحلف يا بنين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه وبر بر وانا لسه علي شوف كنا في ايه وبقينا في ايه واختار لنا عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عين قول الحبيب يا عين لهتكنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتبكي القلب قبل العيد عيني عيني يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهدي القلب قبل الإيد عين يا عين يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهدي القلب قبل البيت الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقلب لا مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه شباب وقبل صبا عيني يا عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام من الايد بقى شيء علينا جديد آه غير اللي كان بدافي القلب قبل الايد عيني يا عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالدين بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدمي القلب يا قلبي الحب بريء واحنا ظلمناه دوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب ده مننا ساعتين نحلك يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشرب في دقيقة مش في اتنين ونرجع مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وبقينا فين واختار البر حبيبي يا يا حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا قلبي انت حبيبي يا حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول